بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن موضوع بعنوان القداس طريق الخلاص ببساطة كده كان زمان أجدادنا كتير منهم ما بيعرفش يقرأ ويكتب وكان الاجتماع الأساسي ما كانش فيه اجتماعات زي كده ولا مدارس أحد إنما الكنيسة تجتمع يعني قداس القداس بتاعنا فيه كل ما يحتاجه الإنسان عشان يدخل السماء تركيبة القداس القبطي في كل اللي يحتاجه الإنسان عشان يدخل السماء لو فلاح بسيط في آخر الصعيد ما بيعرفش يقرأ ويكتب ما بيحضرش اجتماعات بيتناول كل حد في القداس يتبرمج برمجة مظبوطة على دخول السماء من كتر ما القداس ده في كل الغنى اللي الواحد يحتاجه المرة دي هناخد موضوع طريق الخلاص يعني ايه طريق الخلاص كلمة خلاص دي كلمة مهمة قوي في القاموس المسيحي يعني حتى لما تيجي تبشر بالمسيح او تقدم المسيحية لحد لازم تتعرض لكلمة الخلاص ليه اللي قصادي ده يعني يجوز مش محتاج المسيحية او مش محتاج المسيح يتهيأ له كده امتى يحتاجه لما يحس انه عنده مشكلة عاوز يخلص منها وملهاش حل غير بالمسيح ادي فكرة الخلاص لما بنقدم الخلاص أو المخلص بنقول يا ناس في مشكلة ملهاش حل مشكلة الموت محدش عارف يخلص من الموت مشكلة الخطية محدش عارف يخلص من الخطية مشكلة الفساد اللي في الطبع البشري نخلص منه ازاي تقول بقى أخلاق عامة تقول تربية تقول محاولات كل ده بينتهي بالفشل كل الدنيا عارفة انه ما حدش يخلص من الموت ما حدش, ما حدش له حل في الموضوع فهنا المسيح له المجد احنا بنكرز بيه كمخلص مش مجرد كإله تجسد ده هو جه عشان يخلص الواحد وساعات ابسطها واقول ايه لو تصورنا ان احنا مسجونين كده في سجن وكل واحد عليه حكم غير التاني من اول ست شهور لتأبيده وكلنا مساجين ما نقدرش نطلع وبعدين جالنا واحد من بره ماسك المفاتيح وبيقول انا معايا المفاتيح تعالوا ورايا هطلعكم السجن هيحصل ايه في ناس هتصدق هتقوم وراه ويمكن فيهم تأبيدة وفي ناس هتبص له كده وتقول ايه ده الكلام الفاضي ده هيطلعنا ازاي يقول يا جماعه معايا المفاتيح اهو ما انا جاي لكم من بره فاللي هيصدقوه يمشوا وراه هيطلعوا من السجن واللي قاعدين مطرحهم يتفرجوا عليه ويقولوا له ايه اللي بيقوله ده هيفضلوا في السجن ادي الفكرة ببساطة فكرة المسيح المخلص هو دخل عالمنا وهو معاه مفاتيح هو الوحيد اللي يقدر يدخل ويطلع وبيقول اللي صدقني ويمشي ورايا يمشي ورايا يعمل اللي انا عملته بقى يتعمد زيي يصوم زيي يصلي زيي خلاص كده هيمشي في التراك اللي ياخده بره السجن في ناس هتقعد مطرح هتتريق وتقول له ده ينفع ده خلاص اللي مش راضي يصدق يبقى مش هيطلع من السجن القداس بقى مشغول جدا بالحكاية دي ليه لأن دي أهم وأخطر حكاية في حياتنا احنا عايشين يومين في الدنيا في الآخر هيتحدد المصير يا ترى هنطلع من السجن ولا هنكمل في السجن أسوأ منه بعد كده فالقداس بيحكي حكاية الخلاص بطريقة جميلة أوي هنركز في ثلاث نقط كبيرة فالقداس طريق الخلاص قصة الخلاص اللي بيحكيها القداس وحياة الخلاص الواحد يعيش الخلاص ده ازاي ومدينة الخلاص اللي هي نهاية المطاف في الآخر شكلها ايه كل ده موجود جوه القداس عشان كده بقول لكم حتى لو واحد مش هيفهم التقسيمة اللي أنا عاملها دي لا هو ببساطة لو حاضر القداس خلاص هو متبرمج صح مش محتاج يفهم كل التفاصيل مش محتاج يعرف الباب اللي خرج منه شكله ايه هو مصدق وماشي ورا المخلص خطوة خطوة يلاقي نفسه في السماء أول حاجة هناخدها دلوقتي قصة الخلاص قصة الخلاص دي أنا هحكي الحكاية الأول وأقول القداس بيحكيها إزاي عشان تشوفوا جمال وروعة القداس بتاعنا والغنى اللي احنا بنصلي بيه من غير ما ندرك كل يوم حكاية الخلاص دي عبارة عن إيه على الأقل قصة الخلاص عشان تتحكي صح تاخد سبع خطوات الخطوة الأولانية أول الحكاية الخلق أصل الحكاية إيه أنا اتخلقت على صورة ربنا وكنت خليقة حلوة ما كانش فيه غلط دايما نبتدي القصة بالبداية البداية الإنسان اتخلق ما كانش فيه مشكلة تاني مرحلة في حكاية الخلاص المشكلة جت منين المشكلة دخل منين الموت ولا الخطية ولا الفساد ثالث مرحلة محاولات التخلص من المشكلة اللي بقت بالفشل اللي هي انتظار المخلص هنسميه هنقولهم وهنعيدهم مرتين ثلاثة لغاية ما تحفظوهم لازم تطلعوا مذاكرين في الأول بنتكلم عن الخلق لازم لما تحكي أي قصة خلاص لازم تبتدي من الأول خالص كل القديسين مشوا في السكة دي أثناسيوس بالذات كان يقول ما ينفعش نشرح الفداء من غير ما نبتدي من الخلق ينفعش نتكلم عن القيامة غير لما نبتدي بالخلق ينفعش نتكلم عن السقوط غير لما نبتدي بالخلق نبتدي بالأصل الأول حكاية إيه الإنسان اتخلق إزاي وبعدين الموت دخل إزاي مشكلة وبعدين حاولنا نحلها ما تحلتش رابع مرحلة المخلص تجسد بقى مجيء المخلص مخلص جه خامس مرحلة الفداء المخلص دفع دفع الثمن أو دفع الدين سادس مرحلة المخلص غلب الموت فتح الأبواب كلها صعد للسم طب هو في حاجة بعد السادس آه سابع مرحلة اكتمال الخلاص ان احنا ندخل السم واضحة ولا تهته هنمشيها واحدة واحدة ما تقلقوش وهنشرح شوفوا القداس يحكيها ازاي بقى نبتدي بالخلق تلاحظ ان احنا عندنا صلاة الصلح وهنمشي باسيلي واغريغوري معلش هو الوجبة دلوقتي دسمة شوية بس انا عارف ان اغلبكم خدام ويعني محتاجين ندخل للعمق شوية فلاحظوا أول صلاة الصبح نقول إيه يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد مع إن إحنا عاوزين نوصل نحكي عن المسيح اللي هيبقى قصادنا دلوقتي المسيح اللي على المذبح الفادي هو ده المخلص إنما لازم نبتدي من الأول يا الله العظيم الأبدي جبل الإنسان على غير فساد أول الحكاية الإنسان كان نظيف كانش فيه مشكلة لما نبص على الإغريغوري نلاقيها ابتدت كده برضه أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي المساوي الجليس الخالق الوحيد مع الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم واضحة الفكرة الاثنين مبتدئين بفكرة الخلق تلاحظوا احنا بنحكي عن الخلق بنحكي عن حاجتين لأن قضية الخلق النهاردة قضية مهمة جدا لأن في ملحدين كتير قوي بيقولوا مفيش خلق دلوقتي بيقولوا الإنسان طلع لوحده مش كده احنا لا لازم نعلن إيماننا أنك عشان تحل مأساة الإنسان لازم تعرف أولها أولها الإنسان ده معمول عميل ما طلعش كده وعشان كده اللي عمله مسؤول عنه وعشان كده لازم هو اللي يخلصه لازم يفديه لأن هو اللي عامله عميل فما ينفعش أنك تفترض أنه جه طلع لوحده كده وبعدين تلاحظوا أن احنا بنأكد أنه ما كانش فيه غلط في البداية ربنا ما عملش حاجة غلط مش هو أساس الخطية على غير فساد أو جعلته في فردوس النعيم الدنيا كانت فل ما كانش في مشكلة تيجي المرحلة الثانية مرحلة السقوط نسميها الخلق يجي وراء السقوط يقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس البسيلي في الإغريغوري نقولها إزاي وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة شوفوا جمال القداس انه بيحفظنا العقيدة من غير ما نحس ازاي ساعات الواحد يقول هو مين المسؤول عن الغلط انا ولا الشيطان الاجابة موجودة ولا لا مين شاطر يقولها احنا الاثنين ليه حسد ابليس له دور او غواية العدو مش كده لكن مخالفة الوصية دور تاني فاهمين ازاي يعني اذا الانسان خالف الوصية لكن كمان في حد بيوزه على الغلط الشيطان فاذا السقوط كان دور مشترك بين الانسان والشيطان وعشان كده القديسين يقولوا كان لازم ربنا يخلص الانسان لانه برضه اتضحك عليه اتغش يبقى في الاول الخلق شرح لنا ان انت طبيعتك الاصليه نظيفه مش وش خطيه وعشان كده انت مش مرتاح وانت بتغلط لأنك خلقت على غير فساد وهتفضل تعبان طول ما أنت بتغلط لأنك اتخلقت ما تغلطش الموت دخل خلي بالكم من تعبير دخل يعني ايه يعني الموت دخيل على القصة الموت مش أصيل في الطبيعة البشرية ده دخيل المشكلة اللي احنا بنعالجها واللي تعبانة كلنا هي دخيلة ما كانتش في ال plan الأولاني ال plan ما كانش فيه موت ال plan كان الإنسان مخلوق عشان يعيش مع ربنا للأبد لكن ربنا حط له إرادة وقال له عاوز تموت موت ثالث مرحلة انتظار المخلص هنعدي البسيلة دلوقتي وأقول لكم ليه القداس الغريغوري يقول إيه لا ملاك ولا رئيس ملاك ولا رئيس أباء ولا نبي ائتمنت على خلاصنا يعني طلعت العملية معقدة ومش سهلة وملهاش حل عند حد لا ملاك يقدر ولا رئيس أباء ولا نبي ولا رئيس ملائكة محدش يقدر يقوم بالدور ده ودي بنسميها انتظار المخلص ليه من ساعة ما اتخلق آدم إلى أن أتى المسيح كل المرحلة دي ما بعد السقوط مرحلة انتظار عاوزين نلاقي حل ما فيش حل يجي أبونا إبراهيم يغلط زينا يجي داود النبي يغلط زينا يجي موسى النبي يغلط برضه كل دول بيموتوا برضه كل دول محكوم عليهم بالإعدام فما كلنا في الهم سوا بالرغم ان هم انبياء او رؤساء اباء بس مش عندهم حل المرحلة الرابعة التجسد وعاوزكم تحفظوا السبع نقط ليه لما تيجي تقدم المسيحية لازم تحكيها كده سبع نقط كده بالتسلسل ده ببساطة مين اللي عنده الحل لازم يكون مش ع- ما عندوش المشكلة اللي عنده الحل لازم ما يكونش عنده المشكلة لو عنده فساد يبقى مسجون معانا واخدين بالكم لكن لما يجي من بره مش مسجون يبقى عنده سلطان مش عندي فلازم يجي حد ما فيش في طبعه الفساد ليس بار ليس ولا واحد الكتاب أغلق على الكل ما فيش بني آدم ما عندوش غلط ما فيش بني آدم ما بيموتش يبقى مش هينفع يبقى بني آدم أو لازم يبقى بني آدم عشان يدخل يعيش وسطينا يخلصنا يدخل لنا السجن بتاعنا إنما هو ما يكونش غلطان زينا ما يكونش مسجون زينا من هنا تيجي فكرة تجسد ابن الله أو كلمة الله الذي بلا خطية بلا عيب القدوس ياخد الطبيعة البشرية ويدخل عالمنا ويبقى واحد مننا عشان يفدينا عشان يخلصنا شوفوا تتقال ازاي في القداس البسيلي ارجع واقول الله العظيم الابد الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد ابليس شوف التعبير هدمته هدمت ايه الموت خلي بالكم يبقى احنا بنحل القضيه من اول سطر هدمت الموت بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح ليه بنسميه بالظهور مش بالولادة مين شاطر جايبها ليه القديس باسيليوس قال بالظهور عشان هو موجود قبل كده بس ما كانش ظاهر فاهمين ازاي لألا واحد بب- بسذاجة يفتكر ان المسيح لما اتولد ابتدى يقول له لا هو اتولد بس ما ابتداش هو موجود من الاول بس بره السجن بره الطبيعة البشرية كلمة الله كلمة الله منذ الأزل به كان كل شيء مش كده لكن لما دخل عالمنا ظهر وسطينا فهنا له ولادة بشرية ليها ميعاد لكن له ولادة أزلية ملهاش ميعاد هو موجود من الأول لكن دخل الدنيا دي في ميعاد من 2000 سنة لكن هو دي ما كانتش بدايته يعني أنا بدايتي لما اتولدت المسيح بدايته مش لما اتولد فعشان كده شوفوا دقة التعبير الموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي احنا بنرد على الموت يبقى ظهور المسيح دخل الحياة في عالم من الموتى يبقى المسيح لما دخل العالم هو الوحيد اللي عنده حياة أبدية يملكها جواه إنما كل إنسان الموت ماشي في جسمه فلما دخل المسيح بقت الحياة دخلت يقول التعبير ده غشه من يوحنا الرائي في أول رسالة الأولى يقول لأن الحياة أظهرت ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن بالظهور المحيي الذي لابنك احنا بنكلم الآب أصلنا في القداس البسيلي فبنقول له ابنك الوحيد الم- النور من نور الإله الحقيقي من الإله الحقيقي جالنا بقى وسطينا عشان يفدينا ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في الغريغوري نقولها ازاي لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبي ائتمنت على خلاصنا بل أنت احنا في الإغريغوري بنخاطب المسيح نفسه طبعا هي الأب والابن والروح القدس لاهوت واحد لكن احنا بنميز هنا فبنكلم المسيح نفسه في القدوس الإغريغوري نقول له بل أنت بغير استحالة استحالة يعني بغير تحول تحول يعني ايه مش ربنا بقى إنسان وبطل يبقى ربنا لا ربنا بقى إنسان لكن ما بطلش يبقى ربنا يعني إيه زي واحد دكتور بقى ظابط بطل يبقى دكتور لا هو دكتور وظابط إنما هو دكتور من الأول بقى ظابط دي انضافت عليه واخدين بالكم لم يزل إلها نقول في التسبيحة كده لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر ولكنه هو الإله الحقيقي يعني إيه المسيح تجسد دي معناها مش تحول إلى إنسان فكلمة تحول ممكن الواحد يفتكر إنه بطل يبقى إله وبقى إنسان لا هو أصبح إله متأنس أو إله متجسد فضم الطبيعة الناسوتية على اللاهوتية فعشان كده نقول أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست يلزم تأنست ما كفاية تجسدت طلع لنا واحد أصله في القرون الأولى فتى فتوى كده بوظ الدنيا قال المسيح خد من بره الفريم بتاع انسان انما كده وكده من جوه لاهوت بس قلنا له يعني ايه يعني ايه يعني مش انسان حقيقي قال لا بادي بس قلنا له يبقى القصة غلط لو المسيح مش انسان زيي يبقى الموتة بتاعته تمثيلية ويبقى الفداء كله باطل يبقى حقيقة مش حقيقة القصة دي كلها خيالية ده لازم المسيح يتأنس يعني مش بس يبقى له جسد يبقى له إنسانية كاملة إنسانية كاملة يعني إيه؟ يعني لما يتوجع بيتوجع بجد لما يجوع بيجوع بجد لما بيعطش بيعطش بجد لأنه إنسان حقيقي مش مجرد جسد إنسان فبقينا نحط الكلمتين تجسد وتأنس وشابهتنا في كل شيء تأكيد للفكرة يبقى المسيح هنا ده اسمه التجسد ما خلا الخطية وحدها لأن ده هينفعنا في الخطوة اللي جاية ما ينفعش يبقى المسيح غلطان زينا تبقى خلاص القصة باظت برضه احنا بندور على مخلص يكون بلا خطية واحدة يبقى تاني أربع خطوات لغاية دلوقتي ها من غير ما تبصوا الخلق السقوط الانتظار التجسد نشوف الفداء الخطوة الخامسة والكلام ده بنقوله في صلاة الصبح في ثلاث دقايق ومحدش دريان ان احنا بنحكي الحكاية مظبوطة تمام بمنتهى الثلاثة ونقعد نعيد ونزيد على دماغ الناس كل قداس ونقول لك ما تغيروا لنا في القداس شوية نغير ازاي ما دي حكايتنا احنا بنحكي حكايتنا يعني دي اللي هتدخلنا السما فما عندناش غير نقولها غريغوري نقولها كيرلس نقولها باسيلي بس هي حكاية واحدة نقولها بمئة طريقة بس هي نفس الحكاية ملناش غير الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس أنا بعيد بس عشان أقول لكم فين ذكر الفداء هدمته كلمة هدمته دي بقى قالها القديس باسيليوس باختصار شديد هيشرحها جوه كمان شوية لكن هو قالها في كلمة واحدة الموت اللي دخل طبيعتنا ده المسيح هدمه هدمه ازاي لسه من هنشوف يبقى الفداء هو هدم الموت بالموت داس الموت يبقى ده الهدم ماشي في القداس الإغريغوري يقول إيه يكمل بقى الإغريغوري بتفصيل أكتر أطول شوية فيقول أصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا إزاي أكملت التدبير بالجسد يعني إيه التدبير كلمة التدبير كلمة متفق عليها في علم الأباء يعني الخطة يعني البلان بتاع ربنا عشان يخلص الإنسان ربنا حاطط خطة لخلاص الإنسان اسمها التدبير التدبير يعني كل ما يحتاجه الموضوع عشان نوصل في الآخر إن الإنسان يخلص اسمها التدبير فأكمل التدبير يعني أكمل الخلاص أو الفداء بالجسد يعني بتجسده يعني كان لازم يموت على الصليب بجسد حقيقي عشان يخلص الإنسان الخطوة السادسة لو المسيح مات بس تبقى الحكاية ناقصة ليه يبقى دفع ثمن خطايانا إنما الموت لسه فوق دماغنا لأنه ده غلب المسيح لكن لازم المسيح يغلب لنا الموت واخدين بالكم يبقى القيامة تغلب لنا البعبع الأخراني الموت يبقى غلبنا الشيطان بالصليب وغلبنا الخطية بالصليب فضل نغلب القيامة الموت بالقيامة هنا برضو النقطة احنا هنحط القيامة والصعود والعنصرة مرتبطين ببعض هم فعلا مرتبطين ببعض عشان كده بأمارة الخمسين المقدسة تبتدي بالقيامة تعدي على الصعود تخلص في العنصرة لأن ده سيكونس طبيعي لما المسيح قام مكانه الطبيعي في السماء وبدال مكانه الطبيعي في السماء عشان يدينا قوة القيامة والصعود يحط فينا الروح القدس فيبقى اللي فيه الروح القدس زيكم الطبيعي بتاعه لما يحط راسه وينام يقوم ويصعد بعد كده تاني قلتها بسرعة المسيح لو المجد قام من الموت مش هيموت تاني خلاص يبقى ده مش مكانه الأرض الأرض دي بتاعت الأموات يبقى مكانه الطبيعي السماء طب احنا لسه أموات ما خدناش حاجة يحط فينا روحه روحه هو اللي قام بيها ومات بيها وقام وصعد بيها فكل اللي فيه روح المسيح الطبيعي بتاعه لما يحط راسه مش قلقان هيقوم وهيصعد يوم القيامة مع المسيح فيبقى هنا القصة دي ماشية لازقة في بعض فنقول ايه ملأت الأرض من السلام ايه اللي كان مطير السلام من الأرض سيرة الموت بدل الموت اتهزم دخل السلام الأرض ملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة وهكذا في الإغريغوري نقول إيه بعد أكملت التدبير بالجسد يعني خلصت القصة كلها في جسدك عند صعودك إلى السماوات شوفوا دقة القديس إغريغوريوس بعد اللاهوتي أصلا جسديا ليه جسديا عشان بصراحة من ناحية لاهوت المسيح الصعود ملوش معنى ليه ما هو لاهوت المسيح مال السماء والأرض من ناحية ألوهيته هو ما فيش حاجة اسمها نزل وطلع من ناحية الألوهة الألوهة دي ملهاش حدود لكن عملية الصعود دي خاصة بالجسد أو بال... بالإنسانية بالناسوت لكن ما نقدرش نقول الناسوت صعد من غير لاهوت يبقى فصلناهم بوظنا الدنيا شوفوا الدقة يبقى عند صعودك يا رب يسوع جسديا ممكن تقولها عند موتك يا رب يسوع جسديا عند قيامتك يا رب يسوع جسديا فاهمين الفكرة لأن الأعمال دي هي أعمال خاصة بالناسوت بالإنسانية لكن الإنسانية هنا غير منفصلة عن اللاهوت درس تقل شوية ولا لسه ها معلش عشان لو فهمناها نعيش في سلام بعد كده عند صعودك إلى السماوات جسديا إذ شوف التعبير ده بقى إذ ملأت الكل بلاهوتك يعني من ناحية لاهوتك ما ينفعش تقول تصعد تصعد ليه هي السماء فضيت ما هي دايما السماء مليانة ربنا يصحب مرة يقولها لنيقوديموس ونيقوديموس ده عامل فيها دماغ وفاكر نفسه فاهم كل حاجة قام المسيح عقده قال له ايه قال له بص بقى ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو الآن في السماء طبعا اتلخبط ليه ما هي دي ما تتحلش غير لو فهم اللاهوت والناسوت ما هو ابن الانسان هو معروف لقبه ابن الانسان فقال له بص ما حدش طلع السماء الا ابن الانسان انا طالع السماء لاني نزلت من السماء وعلى فكره انا دلوقتي في السماء فطبعا فتح بقه التاني مش فاهم حاجه واخدين بالكم وقال له انت معلم اسرائيل ولا تفهم عامل فيها معلم يعني دي اهم حاجه تتفهم بمعنى ايه ما هي تتفهم بقى من ناحية اللاهوت ابن الانسان اللي هو المسيح اللي هو المجد صعد ايوه هيصعد في الاخر نزل هو نزل في التجسد مش كده كونه دلوقتي في السماء دي بايه بقى دي بلاهوته بقى واخدين بالكم فقال له ابن الانسان الذي هو في السماء هو في السماء بلاهوته فالمسيح بيكلمه لكن لاهوته لسه في السماء لاهوته مال السماء والارض نكمل قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أترك لك تلاحظوا إيه شوفوا حكمة الأباء الموت طير السلام بقت الدنيا نكت وغم وكئيبة لما المسيح دخل الحياة بالفداء طرد الموت طرد النكد دخل السلام تاني فتلاحظوا ان قصة الخلاص دايما تنتهي بكلمة السلام احنا كل ده لسه في اول القداس قداس المؤمنين صلاة الصلح يبقى عملنا الصلح وعشان كده ساعتها نهيص أول ما ابونا يخلص صلاة الصلح تلاقينا نكشف عن حضور المسيح كنا مغطيينه واخدين بالكم والشماس يقول يلا بوسوا بعض هنوا بعض يعني ألف مبروك خلاص السلام دخل الدنيا والموت راحت عليه واتحكم علينا بالبراءة فاهمين ازاي فدي نوع من الاحتفال السعيد كده وبعدين يلا قربوا قربوا بقى على السماء تقدموا على هذا الرسم آخر خطوة إيه لألا الواحد يكون فاكر هي خلصت لا خلصت وإحنا على الأرض تبقى ما خلصناش من الحكاية لسه على الأرض إحنا خلصنا جزئيا لكن تكمل الرحلة لما نتمتع بالخلاص نتمتع بالسماء تروح خالص سيرة الموت يعني الموت بطل بس لسه شغال بمعنى ايه شوكته اتكسرت انما لسه موجود احنا مش قلقانين منه انما لسه شغال برضه امتى بقى يبطل خالص ما يبقاش شغال ده يوم القيامة فلازم تنتهي الرحلة او قصة الخلاص بذكر المجيء التاني لازم نحكي ان الحكاية هتخلص امتى تخلص لما المسيح يجي يشيلنا بقى من الجسد ده خالص من بقايا ال الإنسان القديم ده فيقول إيه طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء من كل فعل خبيث من تذكر الشر الملبس الموت يعني سيرة الموت القديمة دي بكل ما فيها بكل لبسها القديم كل ريحة الخطية اللي في الجسد دي طهرنا طهرنا عشان إيه عشان لكي ننال بغير وقوع في دينونة عشان لما نقف قصادك تلاقينا إيه مش بتوع بقى خطية مش وش خطية ندخل على السماء نفس المعنى تلاقيه في الإغريغوري طهرنا من كل دارنس وغش ورياء وشر ومكيدة وجعلنا مستحقين أن نقبل بعضنا هنا تلاحظوا حاجة مهمة قوي مع صلاة الصلح لازم في ذكر للمحبة ليه؟ بدالة صالحت مع ربنا لازم تتصالح مع أخوك ولو ما تصالحتش مع أخوك يبقى كل اللي فات مش هيشتغل ما يشتغلش معاك لو ما حبيتش أخوك يبقى كل اللي فات ما يتصرفلكش يعني في شرط عليك إذا كان ربنا سامحك في كل اللي عليك سامح أخوك لو مش مسامحه يبقى كل اللي عمله المسيح مالكش فيه مالكش فيه نصيب واضحة فعشان نتمتع بالصلح أو بالسلام أو بقوة القيامة أو بفرح الخلاص ده كله في شرط إنك إيه تبص لأخوك بحب تقبلوا بعضكم بعضا كده خلصت الحكاية نتناول لا لسه لألا يكون في حد ما فهمش نعيد تاني نعيد تاني جوه القداس خلي بالكم مش أنا اللي أعيد القداس هيعيد نمشي خطوتين طبعا بعد الحتة دي بنطلع السماء على طول تاخدوا بالكم الجزء اللي بعد كده إيه على طول على السماء بشفاعة والد لقينا العذراء بقى مستنيانا طب قولي له يسامحنا يا رب اغفر لنا خطايانا نسجد لك أيها المسيح بقينا قدام المسيح عين عينك فابونا يقول يلا ارفعوا قلوبكم ده واقف حواليه شروبيم وسرافيم وملائكة و... احنا خلاص دخلنا السما كده ما احنا طلعنا من الأرض وعدينا على الموت وقمنا من الموت و... وصعدنا واتملينا بالروح القدس فدخلنا السما يوم ابونا ينزلنا تاني من الحلم الجميل ده ويقول نحكي تاني ليكون حد ما فهمش فيبتدي ينزلنا يبتدي يقول أجيوس وبعدين أجيوس وبعدين أجيوس يبص على الشعب ينزل للشعب تاني ويبتدي الحكاية من الأرض تاني فعندنا الحكاية هتتحكي مرة تاني بس من الأرض برضه فنشوف بقى الجزء اللي هو بتاع أجيوس بيقول إيه هي نفس الحكاية والسبع خطوات بس نراجعهم في البسيل يقول إيه قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي ونبتدي تاني الخلق جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم تلاحظوا الجزء بتاع أجيوس هو التفصيل بتاع صلاة الصلح هتكتشفوا كده السبع نقط اللي قلناهم في صلوة صغيرة في صلاة الصلح هنقولهم بقى بالتصوير البطيء في صلاة أجيوس عشان نعيش حتة حتة من السبع خطوات لأن هي دي حياتنا ده طريق الخلاص دي الرحلة اللي هتاخدنا من الموت للحياة من الأرض للسماء فهنا يقول جبلنا وخلقنا ووضعنا الغريغوري بقى يقولها بقى ايه بمزاج لانه بيكلم المسيح فيقول له ايه آه الاول يوصف المسيح عشان يقول انت غيرنا قدوس في كل شيء احنا مش كده وغير موصوفة قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر عشان البداية كلها حب القصة كلها قصة حب من أولها لآخرها أنا ربنا حبني فخلقني وأنا وقعت لأنه حبني زيادة فاداني حرية إرادة وأنا عشان بيحبني سابني أحاول بإيدي وما فيش فايدة وعشان بيحبني جه يخلصني وعشان جه يخلصني جه يموت بدالي وعشان واخدين بالكم فكلمة حب ورا كل أكشن من السبعة كلمة الحب هي مفتاح القصة كلها مش لأني كويس لا لأني محبوب هو ده سر الخلاص فهنا بيقول إيه خلقتني إنسانا كمحب للبشر يعني ما كانش في حاجة يعني تستاهل أنك تخلقني إلا لأنك أنت حلو بتحبني ولم تكن أنت محتاج لعبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك من أكونتني إذ لم أكن دي تؤكد فكرة الخلق يعني إيه مش أنا طلعت لوحدي لا أنت عملتني عميل أقمت السماء لي سقفا كل ده تأمل في الجب الخلق يعني إيه الواحد عمال يتأمل في أصله في القداس الإيرغوري الواحد بيراجع البداية يا دي بداية كانت حلوة قوي بقيت قاعد باشا كده السما سقف والأرض تحت رجلي والخليقة كلها عشان خاطري من أجل ألجمت البحر من أجل أظهرت طبيعة الحيوان من أجل أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا كل ده في مرحلة الخلق احنا بنتأمل في كيف خلق الله الإنسان الحلو ده وضعت في موهبة النطق فتحت لي الفردوس أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الماء هنا يخلص موضوع الخلق يعني ادتني كل حاجة ادتني معرفة ادتني حياة ادتني علم ادتني ابقى شبهك ادتني نطق بقيت زي زيك يعني طبعا بس على شكل محدود شوية لانه بقيت اقدر اقول لك انت لا تيجي تاني مرحلة مرحلة السقوط في الإرغو الباسيلي نقول ايه نقولها برضه على السريع شوية القديس باسيليوس اسرع من القديس إرغوريوس في العرض لكن وانتوا عارفين القديس إرغوري يطول شوية وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية يبقى قالها في صلاة الصلح هو نفسه قال ايه آه الموت الذي دخل بحسد إبليس هنا عادها تاني وقال ايه خالفنا وصيتك يبقى في مسؤولية عليا بغواية الحية مسؤولية على الشيطان سقطنا دي النتيجة من الحياة الأبدية يبقى كنا مرشحين نعيش للأبد عملنا العملة السوداء ضيعنا الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم ممنوع التواجد خلاص للأموات دول في فردوس النعيم في الإغريغوري يقولها تطويل غرس واحد يتحصر بقى القديس غريغوريوس حتة شجر غرس واحد نهيتني أن أكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي لأن في زمن القديس غريغوريوس كانت ابتدت بدعة الإنسان حر ولا مش حر مسير ولا مخير فكان في حرص من أباء الكنيسة ساعتها الإنسان حر في خطيته حر وهو بيغلط وإلا القصة كلها تبقى ملهاش معنى أكلت بإرادتي تركت عني ناموسك برأيي أنا المسؤول وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قضية الموت يبقى في القداس الغريغوري بحكي حكاية السقوط وبقول أنا السبب مع اني حملت جزئيا على الشيطان وقلت عملها برضه وضحك عليا لكن انا ما اقدرش اعفي نفسي من المسؤولية انا السبب بس لانه بيحبني هو اللي هيخلصني لاني مش عارف اخلص نفسي مع اني انا السبب يعني انا استاهل اللي يجرى لي لكن في حب فيبقى لازم يتدخل تيجي بقى المرحلة اللي كنا عديناها بسرعة انتظار المخلص في الباسيل يقول ايه لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء يعني كنا متصورين لو ربنا مش ما شاء الله محبة كان رمانا خلاص ما يستاهلوش مش هم اللي جابوا روحه يستاهلوا اللي هم فيه بقى لكن لم تتركنا عنك إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين دي مرحلة خدت 5000 سنة بقى ربنا يبعت أنبياء يقول لهم ربنا بيحبكم ربنا هيتدخل طولوا بالكم ما تقلقوش في أمل في حل بس مش عندكم وصادها في الإغريغوري إيه أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاص أنا حكمت على نفسي بالموت لقيت الموت اللي أنا دخل جبتتي ده بعملتي دي أنت بقيت تستخدمه عشان توريني قد إيه بتحبني ابتدى يحكي عمل الله في العهد القديم اللي هي انتظار المخلص كراعي صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط دويتني بكل الأدوية المؤدية للحياة أرسلت لي الأنبياء من أجلي أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك وقف لغاية هنا كنور دي دخلنا في التجسد إنما كل اللي فات ده عبارة عن إيه انتظار المخلص بقى ربنا يعمل كل حاجة بس ما دخلش لسه العالم ما دخلش بالتجسد عشان يورينا ده انت عملتك سودة يا بني آدم يعني لا نبي نافع ولا دواء نافع ولا في حل عشان الإنسان يدرك بشاعة الموقف وصعوبة الموقف دويتني بكل الأدوية مفيش فايدة أرسلت لي الأنبياء مفيش فايدة أعطيتني الناموس مفيش فايدة حتى بالناموس الشريعة تيجي المرحلة الخم... الرابعة الخبر الحلو بقى وفي آخر الأيام بسيلي نرجع للبسيلي ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ومش بس بقى زي ما قالنا في صلاة الصلح مجرد الظهور المحي لا هيشرح ظهر ازاي جه ازاي بقى التجسد عبارة عن ايه هذا الذي المسيح له المجد من الروح القدس ومن العذراء مريم يعني كيف تم الحبل الإلهي يعني إيه ربنا يبقى في بطن العذراء واسعة قوي صعبة قوي على الدماغ لا ما هي القصة أصلها مش شغل بشر بقى الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك فالروح القدس يدخل بطن العذراء يحضر خلية حية ناسوت إنسانية يتحد بها لاهوت المسيح فالروح القدس أعد بطن العذراء والعذراء قدمت جسدها عشان المسيح ياخد ناسوته منها عشان كده احنا بنقول ايه انسانية المسيح من انسانية العذراء طبعا مش امه انسانيته ناسوته طبيعته البشرية واخدها من فين من جسم امه العذراء وعشان كده بنسميها ام الله وعشان كده بنقول شريكة في سر التجسد ليه بما ان التجسد لاهوت وناسوت هي ملهاش في اللاهوت هي ما اديتوش لاهوته انما اديته ناسوته واضحه الفكره ولا صعبه شويه نعديها الاغريغوري الاغريغوري يقول ايه في التجسد طبعا الاغريغوري بقى اللحن الهادي والتنغيم عشان نقعد نستوعب كل اللي بيحصل ده عشان يشرح التجسد رجع تاني لطبيعه الله عشان يورينا قد ايه العمليه دي فوق العقل وعظيمة جدا قال له أنت الكائن في كل زمان ولا يحويك مكان أتيت إلينا على الأرض ده التجسد أتيت إلى بطن العذراء يعني العجب العجاب أن ربنا يبقى ملوش حدود وملوش زمان يجي تحت الزمان ويجي في حدود المكان لأنه خلاص بدل هيبقى له إنسانية أي إنسان له مكان وزمان أنت دلوقتي قاعد في كرسي الساعة كذا اليوم الفلاني أي إنسان يعرف بالزمان والمكان الله لا يعرف بمكان وزمان فأنت الكائن في كل زمان ملكش زمان ومكان دخلت تحت الزمان والمكان بالإنسانية شوفوا الفلسفة بس عشان يقول التجسد يمشي إزاي أتيت إلى بطن العذراء ويقولها أيها الغير المحوى لأنه ركز على الزمان عاوز يركز على المكان أنت في كل زمان دخلت وبقالك زمان ولا يحويك مكان غير محوى إذ أنت الإله لأنك أنت إله دخلت وتجسدت الحتة دي بقى نشرحها في دقيقة كده لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله يعني إيه هو العربي بتاعها تقيل شوية هي معناها أنت ما ادعيتش أنك إله كذب اختطافا دي يعني اختلاس دي واخدها من فيليبي بولس في فيليبي قال المسيح ما اختلسش اللاهوت ما كانش اللاهوت بالنسبة له ادعاء كاذب قال أنا ربنا هو لاهوت حقيقي هو إله حقيقي ومع كونه إله حقيقي لم يختطف اللاهوت اختطافا أو اختلاسا أخلى ذاته ركن الحتة دي وأخذ صورة عبد عشان كده يقول لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك يعني بالبلدي كده نورت نورتنا نورت بشريتنا تخيلوا احنا كلنا اسمها طبيعة واحدة كلنا اسمنا لحم ودم لما المسيح الإله يدخل في لحمنا ودمنا يبقى واحد مننا نقول له باركتنا شرفتنا نورتنا لأن البشرية كلها اتشرفت بأن ربنا بقى واحد منها ادي فكرة باركت طبيعتي يعني انا طبيعتي فسدت انما انت لما تيجي بنفسك كاله وتبقى واحد مننا تبارك طبيعتنا وباركت طبيعتي فيك وبعدين كل اللي أنا فشلت أعمله كإنسان أنا وأجدادي وأنبيائي وكده عملت أنت بقى أكملت ناموسك عني يعني إيه آدم غلط إبراهيم غلط داود موسى كله بيغلط كل الأخطاء المسيح جه يعمل الصح بتاعها أكملت ناموسك عني يعني جيت the perfect man جيت الإنسان البيرفكت طبعا هو إله احنا ما لغناش لاهوت لكن بقيت قدام عينينا عملت الحاجات اللي ما كناش عارفين نعمل لما تتجرب على الجبل تغلب لما يضايقوك ما بتتضايقش لما يكرهوك بتفضل تحبهم كل اللي قلته لنا ما كناش عارفين نعمله عملته لنا يبقى ده أحد أغراض التجسد كمان إن المسيح يورينا الصح يمشي إزاي يعلمنا ممكن نعيش إزاي في الدنيا الخطوة الخامسة الخطوة الخامسة تيجي إيه بقى الفداء نقول تاني الخلق السقوط الانتظار التجسد الفداء الفداء نقصد الصليب والموت بالذات وإن كان كلمة الفداء ممكن تتقال على القصة ككل بعد ما قلنا هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء مريم نقول تجسد وتأنس وبعدين إيه وصلب عنا لكن ندخل هنا هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا يبقى المسيح جه وتجسد ودخل على الموت ده آخر المطاف إلى الموت شوف التعبير الحلو ده الذي تملك علينا هو ما تملكش عليه الموت ما كانش مالك على المسيح لأن المسيح ما فيهوش خطية أجرة الخطية موت أنا ارتباط الخطية بموتي أنا لأن الخطية في طبعي فأنا الفساد ماشي في جسمي لازم أموت إنما المسيح ما كانش يغلبه الموت قال هو بقى دخل يموت وهو مش محتاج يموت إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به احنا محبوسين الموت قافل علينا كلنا حدش يقدر يطلع بره ايده مبيعين من قبل خطايانا يعني الخطية بعتنا للموت فاهمين المعنى احنا عشان غلطنا فالخطية سلمتنا اليد الموت والموت ما حد بيطلع من ايده ماسك كل البشرية في ايده زي الحديد بس المسيح الموت ما يغلبوش ده دخل عليه ضيف فنزل إلى الجحيم من قبل الصليب يبقى حكينا حكاية الفداء بالتفصيل بعد ما اتقالت في كلمة في صلاة الصلح هدمته فاكرنا هدمته هنا بقى هدمته ازاي سلم ذاته فداء عنا للموت اللي تملك علينا الإغرغوري بقى خد راحتك في الفداء احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياد خداك أهملتهم للطم لأجل يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيتي بأبرك بيشرح كل جوانب الفداء وهو بيخاطب المسيح نفسه فاهمين المعنى في الإغريغوري بنكلم ربنا يسوع نفسه بنقول له أنت عملت كده عشان كده عشاني أنا قتلت خطيتي بقبرك يبقى وصلنا الفداء من الصليب لغاية القبر لما المسيح دخل القبر الخطية انهارت خلاص لأن المديونية اللي علينا اندفعت كلنا كلنا علينا دين كبير بسبب خطايانا خلاص المسيح دفعه خد الحكم في نفسه الخطوة السادسة القيامة والصعود والعنصر في القداس بقى البسيلي وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب بنقولها قبل تقديس خلي بالكم كل ده بيحصل قبل ما ابونا يمسك القربانة واخدين بالكم اقول لكم ليه قبل ما بيمسك القربانة ويبتدي يقول بقى ووضع لنا هذا السر العظيم قام من الأموات وصعد للسماوات وجلس عن يمينه يبقى المسيح كمل الرسالة طبعا كونه صعد وجلس يبقى حط روحه فينا المسيح مش هيسيب الأرض خلاص نزل الأرض مش هيسيبها بس عايش فين دلوقتي فينا احنا روحه فينا خلاص فكلنا نمثل المسيح فالمسيح خلاص ارتبط بجسدنا ارتباط مؤبد يقول كده القديسين مش هيخلع الناسوت أبدا مش هيخلعه خلاص ده جواز أبدي فارتباطه بينا يدوم فحط فينا روحه خلاص انتصر لنا وحط فينا روحه تبان في القداس الإغريغوري لما يقول إيه أصعدت باكورتي إلى السماء يعني إيه باكورتي هنا يعني أنت صعدت لحسابي صعدت لي لأنه أنت ما كنتش محتاج تصعد لأنك بلاهوتك في السماء لكن وأنا شايفك صاعد بجسد شبه جسدي بقول عقبالي كده السكة اتفتحت هيجي اليوم اللي أنا كمان أطير مع المسيح السحاب واضحة الفكرة فأصعدت باكورتي يعني أنا شايف نفسي في الصعود عشان كده يوم الصعود كان يوم مفرح مع أن المفروض التلاميذ يتعكننوا لأن المسيح سابهم لما كان يوم يقول لك رجعوا بفرح عظيم ليه؟ كلهم شافوا نفسهم في المنظر ده كلهم عرفوا ان كل المسيحيين ده سكتهم الطبيعية كده كل اللي هيمسكوا في المسيح كل اللي هيلزقوا له هيطيروا وراه كده تيجي اخر حتة بقى اخر مرحلة في الخلاص ايه بسيلي ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه هيجي تاني يبقى لسه فاضل اخر خطوة هو خلق والموت دخل وفضلنا مش عارفين نحل قام جيب نفسه فدانا قام صعد للسماء جاي تاني جاي تاني ليه عشان بقى خلاص نقفل على الحكاية خالص ونبتدي ملكوت السماوات نبتدي الظهر الآتي فيقول رسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد بحسب أعماله ده نهاية المطاف وهنا احنا بنبقى يعني بنبقى ما بين خايفين وما بين فرحانين ليه خايفين لحسن نضيع كل اللي عمله المسيح بخيبتنا وفرحانين قوي لانه طول ما احنا متعلقين فيه يبقى احنا ماشيين وراه فمش يعني عندنا رجاء في الاغريغور يقول ايه اظهرت لي اعلان مجيئك يعني وعدني مديني كلمة قلت لي انا جاي تاني تستناني انا عملت كل حاجة اروح احضر لك المكان واجي اخدك أظهرت لي أعلام مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد حسب أعماله كلنا نصرخ ونقول كرحمتك يا رب كأننا بنحضر يوم القيامة ساعات كأننا قدام يوم القيامة بنقول له لا بالرحمة كرحمتك وليس كخطايانا يقوم أبونا يعمل بقى حاجة غريبة جدا يرمي اللفايف ويقول إيه بصوا بقى الحكاية مش حكاية الحكاية أهي ويمسك الجسد يعني إيه القصة دي بقى مش أسطورة مش خيال مش هيستوري راحت عليه دي قصة المخلص اللي في ايدينا دلوقتي دي اللي هنسميها حياة الخلاص لإلهنا كل مجد وكرم